آخر موضوع عاوز أختم بيه الرجولة في الاحتمال الاحتمال رجولة لو أنتم مركزين احنا دخلنا عن كونوا رجالا دي من كذا مدخل وتلخيص الكلام خليك راجل في وعدك مع ربنا خليك راجل وإيمانك ثابت ما تتهزش خليك راجل مع الناس مسؤول عنهم بتخاف عليهم بتهتم بيهم خليك راجل تدي ما تاخدش ما تبقاش أناني خليك راجل مبادر مجتهد تريح الناس كلها عاوز أختم بقى خليك راجل واستحمل لأنه في الحياة الروحية الاحتمال والصبر قضية مهمة قوي ومحدش هيدخل السماء مرتاح الراحة هناك مش هنا فضروري ان الشخص الروحاني يكون بيستحمل ضروري بصبركم تقتنون انفسكم وكلكم جربتوا انك تلاقي واحد بيشكي زيادة قوي ومشكلته صغيرة وواحد تاني مشكلته ضخمة جدا وما بيشكيش فساعات تقول ايه فلان ده راجل بصراحة او لو حد ليك دل عليه وعمال يشكي زيادة تقول له ما تتجدعن بقى يعني ايه يعني خليك شديد شوية بقى مش كل مشكلة صغيرة هنقعد نشكي زي زوجة كل ما جوزها يضايقها عاوزة تجري على أبوها وبعدين بقى في الشغل العيال ده ولا زوج مش عارف كل ما مراته تضايقه في حاجة يعمل يجري على أبونا كأنه يعني عملت اللي ما حصلش وبعدين بقى ما تخليك راجل إذا هنا كونوا رجالا تحتمل فكرة الاحتمال أبتدي بنص مهم من عبرانيين اه 12 بالمناسبة برضو عبرانيين دي رسالة عميقة جدا بتركز على المسيح المخلص وفيها آيات بتشاور على التدبير الخلاصي أو فكرة دوره كإنسان مثلا لما يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة يعني ايه تعلم الطاعة ده ربنا ايوه ما هو ربنا صحيح بس كونه تجسد وبقى انسان اخذ شكل العبد صار مطيعا للوصية خاضعا للتدبير الالهي تقول لي ما هو ربنا ايوه هو ربنا بس في صورة الجسد بيدينا الشكل المثالي عن ازاي الواحد يقول حاضر يا رب فالمسيح نفسه في مرة يقول ايه كما اوصاني ابي هكذا افعل طب ما انت والاب واحد ايوه بس انا بوريكم كمان ان من ناحية انسانيتي انا بخضع تماما للوصية عشان تعملوا زيي عشان تعرفوا انه الوصية هي اللي هتدخلكم السماء فالاب قال لي روح موت عشان البشرية انا هموت عشانه اذا من الناحية الانسانية ربنا يسوع تعلم الطاعة بحكم تجسده بحكم كونه إنسان أخذ شكل الطاعة الكامل بقية الآية يقول لك ليكون سبب خلاص لجميع الذين يطيعونه يقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا هنا بولس بعد عبرانين 11 اللي منكم ذاكر عرض عشرات من الأسماء اللي عملوا ريكورد في العهد القديم بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع بالإيمان نوح لما أوحي إليه خاف فبنى فلكا بالإيمان موسى تشدد كأنه يرى ما لا يرى بالإيمان رص رصة طويلة وبعدين قال على فكرة الناس دول عايشين الناس دول ما انتهوش الناس دول محوطنا الناس دول عاملين زي سحابة البخور كده حوالينا طول الوقت خلينا نتجدعن زيهم هو ده اللي عاوز يوصله خلينا رجالة زيهم خلينا نكمل المسيرة زي ما هم ابتدوها إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه مقدار هذه لأن كتير قوي من الناس اللي قبلنا محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله هنا التركيز على إيه؟ في كلمتين هنا شبه بعض يهموني لنحاضر بالصبر ناظرين إلى المسيح الذي احتمل الصليب صبر واحتمال ده الموضوع اللي عاوز أركز فيه لما تبص على ماري جرجس سبع سنين بيتعذب تقول راجل نفسي أبقى زيك يا ماري جرجس أتعب كل ده عشان ربنا لما تبص على أثناسيوس خمسين سنة بطرك بيتحارب خمس مرات يتنفي بس راجل استحمل كتير قوي ياما اتخبط وتشوهت سمعته واتنفى واتسجن اذا لما ببص للي قبلي بلاقي في صفة مشتركة فيهم كلهم الاحتمال والصبر وعلى رأسهم وفي المقدمة مين المسيح نفسه هم ليه احتملوا وليه صبروا أصل كلهم كانت عينيهم على المسيح الذي احتمل لما يجي لك مرض ووجع بص الآلام المسيح تصبرك كان عندي صديق راح السماء وفضل سنين متألم وكان حاطط في أوضة النوم لأنه كان بارالايزد في الآخر مشلول صورة المسيح المصلوب يقول لي مفيش حاجة بتصبرني إلا الصورة دي كل ما أجي عاوز أشكي عاوز أقول كفاية أبص للشوك أسكت أبص للمسمار أسكت أبص للجلدة أختشي أبص للذل أقول ما يصحش أتكلم مهما توجعت يبقى هنا الناظرين لما ركز على المسيح اللي استحمل هستحمل لما بص على المسيح اللي صبر على ده كله هصبر ايه المشاكل اللي بتعدي عليك تيجي ايه في لحظات الصليب مهما قلت تيجي, تيجي ايه في مشاعر العذراء العذراء شايفة ابنها الوحيد بيتقطع بيموت موت بطيء مرعب مزعج مؤلم جدا وهو المثالي وهو الفادي وهو الإله المتجسد لدرجة سمعان الشيخ تنبأ عنها وقال إيه يجوز في نفسك سيف هو كإحساس بمشاعر أم كأن سكينة بتقطع في قلبها وهو شايفاه بينزف طب إيه الجبروت ده وهي ساكتة وصبر ومستحملة ليه زي ما فرض على نفسه الألام سمح لها بألام وسمح لكل أحبائه بالألام تبقى أنت لما ربنا يجيب لغاية عندك حاجة تشيلها تقول له مش عاوز مش هستحمل مش هصبر يا ابني أنت تبعنا ولا مش تبعنا لو تبعنا شيل زينا إذا كانت أمي أغلى الناس شيلتها الحمل ده كله والتلاميذ ال 12 أغلى الأحباء 11 راحوا شهيد وال 12 اتعذب بس أنا ما سبتوش يموت عشان له رسالة والسبعين رسول تقريبا كلهم شهداء واستفانوس الغالي عليا اترجم ويعقوب الحبيب أول واحد طارت رقبته أنت تبعي ولا مش تبعي؟ تبعي بص على الصليب تبعي استحمل اصبر تصبر على اللي معاك تصبر على وجعك تصبر على ظلم تصبر على مشاكل بس لازم تستحمل الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله شوفوا الآية دي بقيتها إيه فتفكروا فكروا كويس في الذي احتمل مرة تانية اهو مرة قال احتمل الصليب ومرة قال احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكل وتخور في نفوسكم يبقى أنا لو ما بصيتش على المسيح واللي استحمله أنا هخور هخور يعني إيه هتروح الطاقة اللي جوايا الشجاعة اللي جوايا الجدعانة اللي فيها هتروح مني أول ما نزل عناية عن المسيح اللي استحمله لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخور إذا وبخك تعالوا نمشي شوية في حتة المسيح المتألم لأن دي هتخلينا رجالة كلنا قيل عنه محتقر انت دقت الكلمة دي جربت تعيش الناس بتنظر لك باحتقار صعبة جدا المسيح له المجد ده هو ممجد انما كان ينظر اليه كمجرم يستحق الصلب عامل عمله مخذول من الناس جربت يعني ايه الناس تخذلك كل حبايبك يبيعوك ده شعور صعب جدا رجل اوجاع كل انواع الاوجاع عدت عليه النفس مش عارف يخطو الاعصاب بتصرخ المسامير بتنقح الجلدات بتنزف الشوك راسه لهيب في راسه جربت ده كله مختبر الحزن من ناحية الحزن ده مش وجع جسدي بس ده وجع نفسي فظيع نفسي حزينة جدا حتى الموت كمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا تعالوا ناخدها حتة حتة احتمال الاحتقار بلاش الاحتقار دي كلمة كبيرة علينا ينفع بس قلة احترام تستحملها ولا ما تستحملهاش ينفع كلمة ناشفة تستحملها ولا ما تستحملهاش ينفع إحباط انك تبقى عندك expectation يعني متوقع حاجة وما تحصلش بتشيل الكلام ده ولا بيوجعك زيادة ده في أكتر من كده ماذا عن احتمال الوجع لما يتقال عنه لا صورة له ولا جمال لأن ربنا يسوع وهو مصلوب كان وشه كله دم فكان المنظر ناس كتيرة ما تستحملش تبص من كتر الدم والتشوه المسيح اللي هو أبرع جمالا من بني البشر بسبب خطايانا بقى مشوه طب أنت تستحمل أنك يبقى شكلك وحش مرة قدام الناس ولا نفسيا ما تستحملهاش دي احتمال الحزن ربنا احتمل مشاعر حزن أصعب من أي حد فقد عياله أو أي حد اتظلم لا المشاعر المسيح كانت أصعب وأعلى من كده أن تحتمل القسوة قسوة الناس المزمور يتكلم عن العساكر الرومان يقول سيران باشان اكتنفوني زي التيران ده المزمور بيقول كده لأنه بروح النبوة كان شايف المنظر ازاي بيمسكوا المسيح ويرزعوا ايده كده ويدخلوا المسمار ويدقوا المسمار حاجة مش بني ادمين وهو ربنا يسوع مستسلم لده كله وهو قادر يجيب 12 ربوة من الملائكة يفني العالم كله مش يفني أورشليم بس إنما مستحمل لو فكرت في احتمال الإهمال يقول لم نعتد به ده في واحد يصعب عليه نفسه جدا ازاي ما سلموش عليه بحرارة ازاي نسي اسمه ازاي ما قدرش جميله ازاي اهتم بواحد أكتر منه يا عمي ده ربنا له المجد لم يعتد به مش تبقى راجل شوية تستحمل الحاجات دي مع ده كله يقول ايه أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها يعني في رسالة واضحة من أجل الرسالة الواحد بيستحمل كل حاجة ايه اللي مصبرك يا رب يسوع اللي مصبرني انتوا ربنا يقول كده اللي مصبرني ملايين من البشر بنقلهم من جهنم إلى الملكوت اللي مصبرني ولادي اللي بحبهم جدا ومهما استحملت ما مش خسارة فيهم اللي عنده رسالة وعنده هدف بيستحمل اللي حاطط السماء قصاده بيستحمل المرض الإهانة الظلم القهر استحمل ايه يعني في هدف كبير قوي اللي شايف خلاص النفوس ده حاجة كبيرة قوي يستحمل ايه يعني لما نتعب في الخدمة مش كل نفس غالية هتقعد ملايين في السنين بدل ما تتعذب في جهنم تبقى فرحانة في السماء هنا الرجولة تبان في إيه؟ في المسؤولية ربنا يسوع من أجل السرور الموضوع أمامه ده التعبير اللي استخدمه بولس من أجل الحاجة المفرحة إن البشرية تتلم في السماء كلها احتمل مستهينا بالخزي المسؤولية تخلي الواحد راجل وتخليه يستحمل مسؤولية تحمل الأحزان والأوجاع مسؤولية شفاء النفوس مسؤولية تجديد البشرية أذكر كاهن عندنا في القاهرة راح السماء لا أنسى أنه قبل ما يروح السماء بعدة ساعات كان مريض طبعا وبتعالج وكبير في السن قاعد زيادة مع عن ساعة يحايل شاب مدمن يقول له يا ابني طب نبطل طب نعمل وكل شوية يدخلوا يقولوا له يا ابونا كفاية كفاية ريح نفسك وبعدها بساعات راح السم بس مسؤولية نفس غالية طب ده مريض وعلى آخره ومعروف حالته مش بيفكر في الحاجات دي ومستحمل وموجوع معلش بس النفس غالية إلى أي مدى الواحد فينا بيبص للحاجات دي بيشوف القيمة دي مسؤولية غفران الخطايا انت عارف يعني ايه شاب يكون بعيد عن ربنا يجي يعترف ويتناول ده انت انقذت حياة من الهلاك ما تتعب ما تصلي ما تعمل مطانيات ما تجري وراه ما تروح ما تسافر له بلاد ما تحايله بكل الطرق ما تقضي معاه الساعات ايه يعني لما تتعب مش واخد بالك من المقابل من النتيجة الرجل يحتمل ولا يشكو وهنا لو تذكروا يوم الجمعة العظيمة في مراسي أرمية إصحاح ثلاثة اللي بيتقري في الساعة الثانية عشر جيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه يجلس وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه يعني إيه يقعد ويستحمل ويسكت ما يقولش كفاية ليه لأن في في مهمة خطيرة ما ينفعش يقول كفاية تعبت لا مفيش تعبت دي خلينا كونوا رجالا نحتمل ونصبر لغاية ما نوصل ساعتها نشوف النتائج الحلوة لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا تعبير جميل كل واحد في جهاد موضوع أمامك جهادك في الصلاة أنت راجل في صلاتك بتحاضر بالصبر في جهاد الصلاة الموضوع أمامك موضوع أمامك يعني إيه؟ يعني مطلوب منك مثلا تصلي صلاة النوم أو صلاة نص الليل هل أنت تحاضر بالصبر في هذا الجهاد؟ ولا ليلة آه ليلة لأ ولا ثلاث دقايق ولا مزمور واحد كفاية ولا طب وبعدين يبقى أنت مش شايف الصليب يبقى أنت مش ماشي مع السحابة دي مع الجو العام للقديسين اللي ركزوا على الصليب جهاد زي الخدمة الخدمة عاوزة تعب وعاوزة شغل وعاوزة تحضير وعاوزة اهتمام وعاوزة وعاوزة هل تحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامك دي متطلبات الخدمة انت داخل في سحابة شهود حاجة يعني راقية قوي ومحترمة خليك قدها الشخص الروحاني لا يشكو إلا في الصلاة وده اللي عمله ربنا يسوع لما تعب جدا ليلة صليبه قال لهم نفسي حزينة جدا اسهروا معايا لكن مرضاش يشكلهم ما سمعناهوش واخد التلاميذ بقى أنا تبعوني أنا تسيبوني في ليلة زي كده أنا يبقى وشي كله حزن وانتوا ولا يفرق معاكم تناموا ربنا أكبر من كده ما يعملش كده خد جنب وكان يدهش ويكتئب يعني يبكي بحرقة ويعرق زي الدم لكن كله في الصلاة خليك حمول وجديد حط همك كله في الصلاة واطلع قدام الناس متماسك كأن مفيش مفيش مشاكل تطلع قوي ليه حط كل ما تعبك جوه الصلاة براحتك تعيط تصرخ ترفص انت انت حر انما بعد الصلاة خلاص انت قوي تعجبني هنا الست حنة ام صمويل دخلت صلت وكانت مقهورة لانه حاسة بذل المقارنة بينها وبين ضرتها متألمة نفسيا جدا وكانت بتصلي بحرقة شديدة لدرجة علي الكاهن افتكرها سكرانة وأول ما خلصت صلاة يقول لم يعد وجهها مغيرا وشها رايق وبتضحك وتحكي مع جوزها وعيال ضرتها وعادي جدا كأن ما فيش مواضيع اللي- ده انت من ساعة كنت حاجة تاني ما انا خلصت طلعت كله في الصلاة ورقت عاوزين نتعلم الحكاية دي الراجل يطلع كل مشاعره قدام ربنا ويشكي عند ربنا و- ويطلع من بعد كده مستعد يستحمل أكتر وأكتر من الأول لن تقاوموا بعد حتى الدم الراجل يحتمل ولا يتثقل مش يحتمل ويشكي لا ده كمان يحتمل ولا يشكو ويحتمل ولا يتثقل يعني ايه يعني ما يقولش لربنا ده تقيل قوي يقول له اللي تشوفه يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك فاكرين ال- الحكايه اللي كانت تجيلنا على الانترنت دي ان واحده حلمت حلم كان عندها تجربه مرض وكانت طول الوقت في الصلاه تقول له تقيل قوي الصليب اللي انت جايبه لي ده فحلمت حلم قال ايه ربنا بيعرض عليها صلبان فلقت صليب رفيع قوي جت تشيله ما عرفتش مش عارف صليب تخين قوي بس صغير قالت ده كويس هيبقى خفيف لقيته على قد ما هو صغير تقيل قوي فضلت تنقي في الصلبان لغاية ما واحد قالت له شكل ده أفضل الموجود قال لها هو ده اللي انت عندك يعني أنا منقي لك بالظبط الايه اللي ينفعك طبعا دي قصة يعني رمزية جيد للرجل أن يحمل النير في صباه ويجلس وحده يسكت لأنه قد وضعوا عليه الواحد يحاول حتى ما يقولش كفاية ليه تفتكر ربنا مش عارف كفاية ولا لا هو عارف صحيح تطلع عفوية غصب عننا في لحظة تعب إنما الأفضل إن الواحد ما يقولش كفاية مهما تعب أو تألم يقول له اللي تشوفه أنت عارف إمتى هتقول كفاية كفاية للعمر كله كفاية للتجربة دي أنت اللي شايف لكن أنا أقول لك كفاية ليه أنت اللي تقول ولا يقول ليه لأنه ليه عادة تحمل نوع من التذمر أو الاعتراض وليه ساعات يجي معاها واي مي ليه أنا اشمعنى أنا مشكلة ناس كتير إنه يقعوا في الحتة دي اشمعنى أنا ده في ناس أوحش مني ما بيحصل لهاش كده لا لو دخلت في دي مش هتبقى راجل لا خليك جدع هو مختصك بتجربة أو بألم أو بوجع اقبله افرح بيه ما تشكيش ما تقولش كفاية ما تقولش ليه قول أشكرك قول صبرني قول اسندني لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية ولا تقول طب اديني ميعاد هتشيلها امتى ما بيديش مواعيد ربنا مش هيقول لك بالظبط هيرفع امتى نظامه كده ساعات بس يجي على اخر لحظه يقول لك دي اخر لحظه لكن ما بيوعدش براحه قريبه ما بيديش ميعاد الرجل يحتمل ويقاوم يقاوم الغضب لانه مع الصبر تيجي دايما حرب قله الصبر او فاض بيك مثلا معاك شخص متعب صبرت صبرت وبعدين طهقت فابتديت تنفجر لا لا ده ضد الاحتمال ضد الصبر انت مستحمل وما بتنطقش وما بتغضبش وبتقاوم الغضب بتقاوم التذمر بتقاوم الاعتراض مشكلة شعب إسرائيل كانوا مش مستحملين شوية حر شوية عطش يا جماعة ده انتوا كنتوا مذلولين ده انت كانت أيامكم وحشة قوي تذمر تذمر تذمر ضاعوا يقاوم الإدانة وانت بتستحمل تقاوم انك تدين حد وتقول ده فلان اصله مفتري لا ما تقولش كده ده ربنا يسوع وهو مستحمل قمة العذاب مرضاش يدين اللي حواليه قال اغفر لهم يا أبتاه لا يعلمون ماذا يفعلون تقاوم الهرب من الألم كل دي بقى رجولة كل ده صبر واحتمال كل ده يخليك كبير عند ربنا كونوا رجالا تدخل في سحابة الشهود المحيطة بنا مفيش حد فيهم قضى أيامه على الأرض سهلة أبدا لا موسى ارتاح في حياته ولا يوسف العفيف ارتاح في دنيته ولا داود النبي ارتاح ولا أشعيا النبي ارتاح ولا ماري جرجس ولا ماري مرقس ولا أبو سفيان ولا كلهم كانوا جدعان وكانوا بيستحملوا أختم وأقول الراجل يحتمل ويجاهد يجاهد في الصلاة يجاهد في المحبة يجاهد في الإيمان يجاهد في الرجاء يعني بيتحامل على وجعه بالحاجات دي بيصبر نفسه بالحاجات دي الصلاة بتصبر الرجاء بيصبر الإيمان بيصبر محبة الناس ومحبة ربنا بتصبر وقبول التأديب برضو ده احتمال يقول انتوا نسيتوا الوعظ اللي بيعلمكم انك تستحمل التأديب نسيت انك عشان ابوك لازم يأدبك ما تسيبه يأدبك ولا انت مش عاوزه يعاملك كابن اي ابن لا يؤدبه ابوه فكأن دي فكرة ساعات تغيب عننا في لحظات الوجع الواحد يقول ماله ربنا عامل فيا كده يا سلام مش ابنه لازم يربي عياله ما تسيبه يربي بدل بيأدب يبقى هو شريك مش بيعك ده لو ما أدبكش يبقى خلاص انت ما بقتش ابنه إنما بدل بيأدبك يبقى هو مصر انك تدخل السم ومصر تفضل ابنه للآخر بس عاوز يصلح فيك حاجات اعتبر الاحتمال أو الوجع دواء للشفاء اعتبر الوجع أو الضيق أو الألم أو الظلم الواقع عصاية بس في إيد أبوك طب وماله مش هتو... مش هتأذي أبدا اعتبرها ضرورة لخلاصك نحتاج يا أحبائي إلى الصبر نحتاج إلى الاحتمال لكن احنا كطبيعة بشرية ما بنحبش الحتة دي ما بنحبش نستحمل نحب الراحة أجلوا الراحة للسماء وخلينا نقبل التأديب والاحتمال لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين